أعزائي المشاهدين في قناة تلفزيون الحياة وفي غرفة البالتوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور في هذه الحلقة جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا أتسابونا يا مرحبتين أهلا وسهلا مرحبا أمين حوارنا هو حوار الثقة حوار الحق الدائل القائم على الدليل والبرهان نحن نسأل وأنت تسأل ونبحث سويا لنرى الحقيقة وقبل أن نبدأ هذا البرنامج سيتفضل أتسابونا زكريا برفعنا بكلمة صلاة أمين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا ساكن السماء ومالئ الارض الاله القدوس الكامل الصفات في حبك وعدلك وقداستك نحن نسبحك ونعظمك على جلالك وبهائك ونشكرك لأنك افتقدتنا بنعمتك وغمرتنا بحبك ولذا أسألك رب أن لا تحرم أحدا من هذا الحب وهذه النعمة بل تمتع الكل بغنى مجد نعمتك في المحبوب يسوع بارك جلستنا الآن لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك واسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
آمين يا أتسابونا آمين أحبائي المشاهدين من قصص العابرين من الظلمة إلى النور مختبرين رب المجد والقادرين والمت... والمتساويين أنهم يقولون شهادتهم لإعلاء كلمة الحق الأخت زينب وهي معنا الآن لتدلي بشهادتها وتقول ماذا فعل الرب في حياتها تفضلي يا أخت زينب
اتفضلي مارينا مع... اتفضلي مارينا معاكي المايك
سلام رب المجد لاخواتي كلهم في الروم سلام اتفضل رب المجد زينب.
لابونا آم، انا آه، احب احكي اختباري آه، انا اتولدت في اسره مسلمه اب مسلم آه، يعني كان في درجه عاليه جدا في المجتمع كان يشتغل في مركز مرموق امي كانت اجنبيه مسيحيه طبعا اسلمت بعد الزواج بسبب تهديد اهل الزوج لها بحرمانها من اولادها لو حصل اي حاجه لوالدي آه، نشأت في دولة عربية طبعا أي دولة عربية آه، فيها تحفيظ القرآن والحديث والاهتمام طبعا بمادة التربية الإسلامية يمكن أكثر من باقي المواد آه، خلصت المدرسة خلصت الجامعة واتجوزت من راجل مسلم طبعا في مركز مرموق وبعد كده أنجبت ثلاث أطفال وطبعا بمرور الوقت حصلت مشاكل كبيرة جدا بيني وبين زوجي وفي يوم من الأيام آه، آه، أثر مشدة آه، رحت آم، آه، بيت أهلي علشان خاطر آه، أقلل المشاكل وكان امتحانات آخر السنة بيني وبين آه، يعني لأولادي وكده فابني نسي النضارة رجعت خدت والدتي ورحنا نجيب النضارة لقيتهم بيرصوا عفش عروسة في بيتي وطبعا ده خ- يعني زلزلني من جوه أو زعلني بدرجة كبيرة جدا وبعد كده وصلتني ورقة من المأذون بتقول إن الزوج اتجوز واتخاذ اللازم والحاجات دي طبعا دخلت المحكمة وإحساسي بالظلم كان غير طبيعي نعم.
واللي, واللي, واللي كان مع إحساسي بالظلم طبعا إحساسي بعدم العدل أنا كنت حاسة طب ليه الراجل من حقه إنه يعمل كده والست مش من حقها إنها حتى تحافظ على بيتها نعم تحافظ على كيانها على أولادها ده كان إحساس طبعا آه، صعب جدا وابتديت أقول فين عدلك يا ربي أنت بيقولوا إنك إله عادل فين عدلك ابتديت انكر ربنا في قلبي وانكر ربنا في حياتي وابتديت اتساءل لو انت يا رب اله طب انا ما اخترتش اكون بنت انا ما اخترتش كل انت اللي بتحط الولد او البنت في بطن الأ- الام يعني ليه انا اتعرض لكده بعد كده طبعا آه، آه، قدمت اشتغل لان قعدتي في البيت كانت مضايقاني جدا في الوضع اللي انا كنت فيه فاشتغلت في شركه معظم اللي عاملين فيها كانوا مسيحيين وكانوا بيحطوا ايات على الكمبيوتر سكرين سيفر آه، كانت طبعا لمستني جدا جدا كلها عن المحبه وكلها عن آه، آه، عن يعني حاجات ايات كلها من الانجيل بتلمس القلب بشكل قوي جدا نعم.
وكمان كنت بشوفهم بيطلعوا كتاب الاجبيه الصبح يصلوا فيه كل دي كانت حاجات بتاثر فيا جدا كان في عربيه بتوصلني الشغل انا ومجموعه من اصدقائي عشان كنا بنشتغل في طبعا مركز كويس في الشركه كانت عندي صديقه مسيحيه طبعا كانت بتكتب كل يوم تاملات وايات من الكتاب المقدس وكانت بتقراها وكل يوم كنت بقول لها وريني كده كتبتي ايه ابتدت الآيات دي تلمسني أكتر وأكتر وأكتر حاجات كتير جدا من الكتاب المقدس ابتدت تلمسني أكتر وإحساسي بالظلم كان شديد والكلام ده كان زي العسل كان حاجة بتشفي جروحي أو كانت ب... ب... يعني بتحسسني إن إن في حاجة حلوة في حاجة حلوة بت... بتلمسني وفي يوم من الأيام أصحابي في... يعني قالوا لي تيجي معانا نروح الدير رحنا الدير واشتروا لي إنجيل هدية روحت البيت ابتديت اقرا فيه مده طويله جدا ابتديت اقرا فيه ما قدرتش ابطل اقرا فيه ما قدرتش لحد ما تعبت وعينيا دمعت ويعني نمت من التعب بس قبل ما انام حطيت ايدي على الانجيل وقلت يا رب لو انت اله الكتاب ده هو الاله الحقيقي نفسي اشوفك بعيني عشان اتاكد وما يبقاش في لحظه شك في حياتي ولا في عمري وفي نفس الليله دي شفت الرب يسوع المسيح واقف جنبي جنب سريري ماسك دراعي بيقول لي ما تخافيش انا معاكي صوابعه علمت على دراعي من فوق وكنت كنت يعني كاني مربوطه في السرير شايفاه وحاسه بيه و- و- ولمسني ماسكني يعني من دراعي بس مش قادره اقوم اول ما مشي قدرت اقوم من السرير الاوضه اللي جت فيها كانت سخنه جدا جدا باقي الشقه كانت ساقعه زي التلج لانه كان في الشتاء كان في يناير ايديه كانت معلمه على دراعي طبعا انا شفته كويس جدا انا كنت متاكده متاكده ان انا شفته ما كنت عارفه كويس قوي ان هو جه وان هو كلمني ابتديت ابحث بقى ابتديت يعني رحله البحث عن ربنا يسوع المسيح هو قال لي ما تخافيش انا معاكي لما هو يبقى معايا يبقى انا معاه ازاي ابتديت اقرا في الانجيل اكتر وابتديت أ- اروح احضر قداسات بس طبعا ما اقدرش اتناول لان اصحابي قالوا لي ما ينفعش انك تتناولي استمرت رحله البحث ثلاث سنين لحد ما ربنا شاء واخدت النعمه ونشكر ربنا طبعا المره الثانيه شفت فيها الرب يسوع المسيح بعد بالظبط ما خدت النعمه دي بحوالي عشر ايام شفت الرب يسوع المسيح قاعد في اوضه كبيره جدا وفي ثلاث سلمات وكرسي ذهب حد يعني قاعد عليه والناس كلها بتركع وانا واقفه بره بره الغرفه لابسه جنيله طويله وعماله ابكي ونادى عليا دخلت الغرفه فبيقول لي انت بتعيطي ليه فقلت له انا رجلي كلها عليها وشم من القران مكتوب كانه حنه بني محروقه كده حط زيت في ايده ودهن رجلي بالزيت ال ال ال الوشم ده كله قشر ونزل زي قشر السمك وبقت رجلي بيضة زي التلج واداني آه، قميص او بلوزه صفراء قطيفه بتنور زي الذهب وكلها مكتوب عليها آه، متطرز عليها من كتاب المقدس بالقبطي ايات من الانجيل وقال لي دي لكي فقلت له بس دي صغيره مش هتيجي مقاسي لبسها ووسعت وبقت بالظبط مقاسي قال لي دي لكي ويعني كل الحاجات دي اثرت فيا جامد لاني شفتها شفتها بعينيا وحسيتها بقلبي وأكدت إن هو ده الصح وعرفت وحسيت بحلاوة ال- ال- الكتاب المقدس وبحلاوة الإيمان وبحلاوة ال- ال- المشي في الرحلة مع المسيح طبعا ما اقدرش اقول ان انا ما تعرضتش لاضطهادات اتعرضت لاضطهادات من الاهل ومن الاصدقاء اتعرضت لاضطهادات جامده جدا لكن كانت ذراع ربنا دايما معايا دايما كانت ذراع ربنا معايا وكنت حاسة انه بيسندني في كل خطوة من خطوات حياتي آه، اتغيرت حياتي اتغيرت حياتي بقيت احس بسلام طبعا ال- اي انسان مسلم مش عارف يعني هم دايما يقول لك ان ه- ربنا هيوزن ال- الحسنات في كافه والسيئات في كافه والحاجات دي كلها لكن مع الايمان ومع المعموديه ومع المسيح آمين.
عرفنا ان ربنا مع سر الاعتراف كل ده ربنا بيلقيه في بحر النسيان وان احنا بنبيض وبنبقى يعني ما, ما بنشيلش حاجه خلاص ربنا الله بينسى عليا كل الكلام ده مع نعم.
ال ال الواحد بيروح يعترف والكلام ده كله الواحد ابتدى يحس بالاطمئنان ابتدى يحس بالسلام وابتدت حياته تتغير وما اقدرش اقول ان انا يعني لما والدي توفى كان في خوف وكان في احساس بالهلع وهيروح فين وهيتحاسب ازاي وبنسمع عذاب القبر وبنسمع حاجات صعبه خالص طبعا كنت حاسه بخوف شديد جدا نشكر ربنا انه لما والدتي توفت ما كانش فيه الاحساس ده خالص والدتي قعدت مسلمة 47 سنة قبل ما تموت بحوالي 15 يوم طلبت انها تتعمد بعد ما قعدت أشكرك- حوالي ست أشكرك يا سنين رب.
في آلام شديدة جدا نشكرك يا رب.
من مرض الملكوت او بيسموه مرض الفردوس اللي هو ال cancer ابتدى في جسمها ابتدى في الصدر وانتشر للعظم ودخل في الرئه وابتدى الغشاء البريتوني بتاع البطن كله يبقى مليان cancer وابتدت بطنها تنتفخ بميه يفضلها الميه تعبت وتعذبت جامد جدا لكن ربنا مد ايده
نشكر ربنا وانتشلها على في خلاصه اخر لحظه نشكر ربنا على خلاصه اتمجد في حياتها وسرقت الملكوت زي بالظبط اللص اليمين ما سرق الملكوت طوباه ابونا طبعا.
راح لها قبل ما تتوفى بثلاث ايام وهي في غيبوبه على فراش الموت في المستشفى وقعد يصلي يصلي يصلي وصحيت من النوم واعترفت واتعمدت واتناولت وانتقلت واختي كمان في المستشفى برضو آه، اتعمدت واخويا كمان اتعمد وعندي اختي التانية جت في ال- في الجنازة عشان تحضر الجنازة بتاعت والدتي برضو اتعمدت نشكر ربنا نشكر يا سيدي.
كانت هي واحدة ألف وضاعت مبروك، وسابت ألف الطريق مبروك. مبارك رجعت اسمك.
وجايبة أربع أولاد بتوعها معاها عرفوا طريق ربنا نشكر الرب نشكر الرب نشكر حاجة.
الرب آه، اخبار طيبه وجميله يعني نشكر ربنا على نعمة ال- المعمودية ونعمة ال- المسيحية اللي خدناها نعم وايد ربنا ايد حنينه جدا وقويه جدا بارك اسمك ويعني يا رب.
اللي بيحب ربنا دايما بيحس انه في حضن امين وفي حضن حنين امين بيحرسه وبيخاف مبارك عليه كل اسمك ايام يا حياته رب.
امين مهما تعرض لضيقه ومهما كان عنده مشاكل نعم.
بيحس انه دايما دايما ربنا بيحرسه في كل لحظه من لحظات حياته امين يا رب آه انا بشكركم وانا مش عايزه اخد اكتر من كده لكن انا احب اقول انه يعني حصلت لي معجزات كتير جدا نشكر ربنا يسوع المسيح واتمنى ان كل اخواتي واصحابي و- والناس كلها زي ما انا كانت عيني مغمضه واتفتحت يفتح برضه عيون قلوبهم ويشوفوا الحقيقه ويعرفوا ربنا الحقيقي المايك معاكم امين آه، اختنا الحبيبه آه، زينب ولا نسيبنا بقى من اسم زينب ده اختنا الحبيبه مارينا آه، الرب يبارك حياتك ومبروك عليكي الخلاص مبروك عليكي الخلاص للعيله كلها ونشكر ربنا ان ربنا تفقد الوالده قبل ما تنتقل آه، الى الملكوت آه، قدس ابونا ده اختبار رائع يا ريت تعليق قدسك عليه آه، الحقيقة أنا في فرحتي وسعادتي مش بإنسانة تركت الإسلام وانضمت للمسيحية زي ما بنقول إن المواضيع دي لا تهمنا ولا تضيرنا في شيء لكن فرحة قلبي بسعادة هذه النفوس بمعرفة المخلص اللي أشبع حياتهم سلام وأمان ومحبة وطمأنينة وإشعاع نور آه، ليا بتكلم على الظروف الصعبة اللي ساعات بتقود الإنسان إلى الخير وهو مش دريان نعم يعني لولاش جوزها طلقها و... وراحت يعني لو كانت مستقرة في البيت وقاعدة وما فيش جايز ما كانتش انتهت إلى معرفة الرب نعم لكن زي القول- الكتاب ما بيقول كده كما يهز النسر عشه النسر هو بيبني العش بيحط شوك نعم وبعدين لما يجي يعلم عيال الطيران يهز ال- العش قام الشوك يشكوك الطيور فترفع جناحتها وتطير وتبقى تعلمت الطيران نعم آه، هكذا الرب احيانا يهز العش بتاع حياتنا عشان نطير ونسبح وننطلق بالروح فاستغلال ال- اوقات الالام والضيق والتعب والظروف الصعبه في انها تقربنا من ربنا احسن علاج للموضوع ونقطة- النقطة التانية اللي بتأكد عليها هي تأثير الأصدقاء والأحباء نعم مهم قوي قوي للمسيحيين اللي خدوا المسيح في حياتهم ان هم يكونوا سبب نور وبركه وخلاص ويشعوا بكلمات النعمه والكتاب المقدس له اثر وله آه، فعاليه في حياه الكل. وبنلاحظ ان المسيح بيتعامل برؤى واحلام نعم مع النفوس عشان يسهل عليها المشوار نعم.
لانه صعب زي ما تعامل مع شاول بالرؤى نعم.
والاحلام نعم.
وتطمين الانسان على السلام وعلى الامان في حياته وتم التغيير ومن اسعد ما يسعد القلب هو تاثير ايمانك وحياتك على افراد الاسره امك واختك واخوك واختك الثانيه شيء مبارك جدا نالوا سلاما نالوا راحة نالوا معرفة حقه لينالوا حياة أبدية آمين.
ربنا يبارك خي- حياتك وخدمتك وعملك وقدوتك وربنا يعطي من هذا الاختبار إعلان عن محبته وعن نور معرفته لكل السامعين ولكل المشاهدين وكلكم زينب مارينا آمين آمين ربنا يبارك حياتكم امين امين شكرا طبعا آه، مرة تانية مبروك عليك الخلاص يا أختي الحبيبة ومبروك خلاص العيلة كلها الرب يبارك حياتك آه، أحبائي المشاهدين أعزائي المستمعين والمشاركين في غرفة البالتوك الآن سنتجه إلى الحوار الأساسي في الحلقة وموضوع اليوم سيحاضرنا اليوم أتسابونا زكريا عن المساواة وهي أيضا من الثمار مم.
وهي ثمار النعمة فليتفضل أتسابونا أي. من ثمار النعمة كما قلنا كل ما هو طاهر وكل ما هو جليل وكل ما هو عادل فالإنسان من ثمار النعمة خلاص وتبرير وتغيير وتجديد و- وتقديس ومحبة وسلام وأيضا من هذه الثمار العدالة أو المساواة المساواة هتكلم عليها من جميع النواحي المساواة في المبادئ المسيحية المساواة عند الله العادل المسيح كمان من صفاته العادل يقول لك لن تقوم الساعة إلا أن يأتي المسيح عيسى ابن مريم حكما مقسطا أو عادلا نعم فالعدل من سمات المسيح ومبادئ المسيح وديانة المسيح عشان نشوف العدل في المسيحية ونشوف العدل في الإسلام فناخد فكرة عن الديانتين المسيحية تقيم العدل والمساواة بين الأجناس كافة كل الناس متساوون إزاي؟ في رسالة رومية إصحاح 10 وعدد 12 يقول لا فرق بين اليهودي واليوناني نعم لأن ربا واحدا للجميع نعم وفي غلطية يقول لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع ليس يهودي ولا يوناني نعم أبناء وفي كولوسي 3 11 ليس يوناني ويهودي بربري وسكيسي بل المسيح الكل وفي الكل نعم
يبقى دي مساواة بين الأجناس وهناك أيضا مساواة بين الطبقات طبقة العبيد وطبقة الأسياد أو الأحرار ففي رسالة غلطية إصحاح 3 وعدد 8 يقول لأنكم جميعا بالإي... أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع ليس عبد ولا حر فيش فرق بين عبد وحر نعم وفي كولوسي 3 11 حيث ليس عبد ولا حر بل المسيح الكل في الكل يبقى هنا مساواة بين الأجناس ومساواة بين الطبقات ومساواة أيضا بين الطبقات من زاوية أخرى هي الأغنياء والفقراء احنا طبقات بين العبيد والأحرار المبنية على الشرف ده والتانية مبنية على المال آه، والممتلكات في في سفر الأمثال إصحاح 22 آية 2 يقول الغني والفقير يتلاقيان صانعهما كليهما الرب نعم
غني وفقير وفي رسالة يعقوب إصحاح 2 آية 5 يقول أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان فقراء في العالم نعم.
لكن أغنياء في الإيمان وورثت الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه إذا الله ما بيميز بين غني وفقير بين عبد وحر بين يا- يوناني يهودي إلى آخره ثم هناك أيضا المساواة بين الرجل والمرأة نعم
في غلطية صح 3 وعدد 28 يقول لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع ليس ذكر وأنثى
نعم.
وفي كولوس كورنثوس الأولى يصح 11 آية 11 يقول غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب يعني الكل متساوون لا الراجل اقل من المراه ولا المراه اقل من الراجل وعشان كده لما جه ربنا يخلق حواء امراه خلقها من ضلعه نعم مساويه ليه ما خلقهاش من رجله عشان تبقى عبده ليه نعم واقل منه وما خلقهاش من راسه عشان ما تبقاش سيده ومترأسه عليه لكن م- معينه نظيره من الجنب نعم.
في مستوى واحد اذا ليس الرجل من دون المراه ولا المراه دون الرجل نعم في الرب ثم هناك المساواة في حق الحرية حرية الاختيار حرية تقرير المصير نعم ففي سفر التثنية اصحاح 15 سوري اصحاح 30 من ايه 15 الى 19 يقول قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك ربنا بيحط قدامنا طريقين ويسيبنا احنا نختار ربنا ما بيغصبناش على طريق ربنا ما بيردش لنا طريق ويقول لك امشي فيه ربنا بيقول لك اختار انا حطيت قدامك طريق الحياة طريق الموت طريق الخير وطريق الشر انا برشح لك انك تختار طريق الحياة لكن انت بحسب حريتك عشان كده كان دايما المسيح يسأل الناس يقول لي اتريد ان تبرأ طب ما انت عارف ان هو عايز يبرأ وعارف انه مريض وتشفيه قال لا لا لا لازم يعبر عن رأيه نعم أتريد أن تبرأ؟ يقول له أريد يا سيد يقول له خلاص روح نعم مشفي وذلك أيضا في أعظم نعمة للخلاص في رؤية 3 آية 20 يقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب بإرادته أدخل إليه أتعشى معه وهو معي طب إن رفض وحر نعم دي حرية اختياره يا سلام يا رب ألا تقتحم القلب يا سيد لا ليه أنا خلقت الإنسان حر وعنده عقل نعم.
وأنا بحترم هذا العقل وعشان كده يقول إيه يقف في نشيد الأناشيد ويقول خبط صوت حبيبي قارعا نعم.
افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا جميلتي يا كاملتي رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل طول الليل واقف تقول له بصراحة كده يعني أنا خلعت ثوبي فكيف ألبسه وغسلت رجلي فكيف أوسخهما طيب يكسر الباب ويخش لا أبدا طبعا حبيبي تحول وعبر نعم الله طب ليه ما دخلش لا بيحترم عقلية الإنسان يحترم إرادة الإنسان نعم يحترم اختيار الإنسان احترام مساواة في حرية الاختيار آه، المسيح بيقرأ على باب قلبك وقلبك الآن موجود موجود ويانا في غرفة البلتوك المسيح بيخبط على قلبك موجود ويانا قدام التلفزيون المسيح بيخبط على باب قلبك وبيقول لك لو تحب ان انا اخش حياتك واصلحها لك واديك سلام وامان وطمأنينة واغمرك بمحبتي افتح لي ما انتش عايزني خسارة خسارة انا مش هقتحم حياتك انا منتظر لحد ما تطلبني تطلب الرب الان يا اخي تطلب يا اختي فرصة جايز الفرصة دي لا تتاح ليكي مرة تانية اطلبي تأخذي الآن إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم افتح قلبك واقبل الرب وقول له تعالى يا رب آمين.
خش في حياتي آمين.
أنت إله عدل لا جور فيك نعم.
املأ قلبي بحضورك ووجودك آمين آمين. ننتقل الآن إلى النص الثاني وهي ماذا يقول الإسلام عن المساواة نعم.
هل هناك مساواة بين الأجناس في الإسلام زي ما شفنا في المسيحية في سوء نشوف سورة آل عمران يقول كنتم خير أمة أظهرت للناس دول مين دول العرب مهم.
كنتم خير أمة أظهرت للناس وتفسير القرطبي للكلام ده يقول إيه أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها ها مم.
فيش مساواة بين الناس لا أنتوا أحسن وقال أبو هريرة نحن خ- آه عن الرسول يعني نحن خير الناس حديث نعم نحن خير الناس نسوق الناس بالسلاسل إلى الإسلام
نعم يا ربي وإلهي نسوق الناس بالسلاسل إلى الأسلام ليه غنم ولا مواشي بقر منتهى الغرابة لا و- وده مساواة يعني في بني آدمين وفي غنم ودول ي- ي- يكبلوهم بالسلاسل ويشدوهم امور صعبه قوي قوي قوي قال القرطبي ايضا ثبت بنص التنزيل ان هذه الامه خير الامم نعم يعني اذا في مفاضله بين امه وامم المسيح بيقول ما فيش مفاضله بين يهودي وسكيسي وبربري سوره محمد ايه 35 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون نعم
اعلى من الناس ها الطبر يقول ايه انتم الاعلون اي الاعز منهم انت احسن منهم يا دي مساواه شكلها ايه دي سوره المائده ايه 60 هل انبئكم بأ- بشر اي يعني باشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير دول مين؟
اليهود نشوف تفسير القرطبي يقول عليهم ايه؟ هل أنبئكم بمن لعنه الله والمراد اليهود مظبوط ولما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم يا إخوة القردة والخنازير فنكسوا رؤوسهم افتضاحا وفيهم يقول الشاعر فلعنة الله على اليهود إن اليهود إخوة القرود ومش كانوا في الجوامع إلى وقت قريب يلعنون القردة والخنازير اللي هم اليهود لولاش نبي الديمقراطية قال لهم عيب تقولوا الكلام ده وشيلوا الكلام ده من الدعاء والناس دايما تخاف ما تختشيش يا خسارة ربنا يقول انتم قردة و- و- وخنازير والديمقراطية تقول لا يعني الديمقراطية أحسن من دستور ربنا هو أصلا فين ربنا هي دي كلام ربنا أصله ما لو كان ربنا كلام ربنا ما كانش بقى كده طبعا طبعا سورة التوبة آية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره حق من من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون جزية في ناس مواطنين من درجة تانية مسلمين مواطنين درجة أولى وأهل الكتاب النصارى واليهود مواطنين من درجة تانية فين عدالة ربنا دي فين المساواة دي هكذا تكون المساواة بين الشعوب وتقول لي إن ده دين من عند ربنا ثم ثانيا هل هناك مساواة بين العبيد والأحرار في الإسلام؟ في موقع الأزهر على الإنترنت للدكتور محمد عمارة رغم محاولة تبرئته للإسلام من الرق ونظام العبيد في المقال إلا أنه يعترف بوجود الرق في الإسلام في المقال نعم
وانظر العبارات التي قالها وهو يتكلم عن مظاهر الرق يقول الحرب من مظاهر الحرب فالأسرى يتحولون إلى أرقاء عبيد نعم.
والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء نعم
لا يعني في أسياد وفي عبيد وفي سبايا وفي آه، إماء يعني عبدات نعم طب في مساواة يا جماعة في الحكاية دي لا طبعا الخاطف يتحول به المخطوفون إلى رقيق ده الكلام في الإيه في المقال بتاع الأزهر نعم بيقول ان اللي يتخطفوا يبقوا عبيد ورقيق وعشان كده بيخطفوا البنات في مصر عشان يعملوا لهم عبدات واحد كان مسلم في الجماعات وكان بيخطف البنات ويضحك عليهم وبعد ما يضحك عليهم ويشهروا اسلامهم وياخد اللي يقبض المعلوم من الدول الاسلاميه الهبله قام يطلقها وبعدين ي- يشغلها خدامه عند حد عبيد رق رق نوع ثالث ومظهر ثالث من الرق يقول لك سلطان الوالد على اولاده كان يبيح له ان يبيع هؤلاء الاولاد فينتقلون من الحريه الى العبوديه غير كده النسل المولود من كل هؤلاء الارقاء العبيد يصبح رقيقا حتى ولو كان ابوه حرا شوف بقى ال- ده مثلا واحد يقول لي ايه لا ده كان بيتكلم على آه، الجاهليه عند ظهور الاسلام لا شوف بقى المقال يقول ايه ولقد ابقى الاسلام على اسر الحرب والنسل اذا كان ابواه من الارقاء يا حلاوتنا ابقى الاسلام على اسر الحرب طبعا عشان كده النبي كان بيروح ياسر السبايا وياخدهم عبدات وياسر الاطفال وياخدهم عبيد وكان بيروح ساعات يبيعهم في الشام ويجيب بفلوسهم اسلحه نعم
عن ابن عمر قال رسول الله اذا تزوج العبد بغير اذن سيده كان عاهرا ليه مش بني ادم اذن سيده سنن ابن ماجه كتاب الن... يهو طيب معلش كتاب النكاح وفي في السيرة الحلبية جزء 3 صفحة 441 في السيرة الحلبية يقول ايه ونقلها فتح رضوان في كتاب الثائر الأعظم صفحة 140 اسمع هذا الحديث أو هذه القصة في السيرة الحربية في يوم خرج محمد صلى الله عليه وسلم إلى السوق فوجد زاهرا واحد اسمه زاهر يعني وكان يحبه فاحتضنه من الخلف يا دي المصيبة نبي بيحضن واحد من ورا فقال له زاهر اطلقني من انت فقال له محمد انا من يشتري العبيد الله ده كان بيشتري عبيد يعني بيعترف بالرق والعبوديه انا الذي يشتري من يشتري العبيد ورفض ان يطلقه مسكه جامد المصيبه السوداء في الكلام اللي جاي كلام ما يتلبس عليه ثياب مصيبه فلما عرف زاهر انه محمد صار يمكن ظهره بل من صد بلاش الله. وبعدين ما لازم معلش.
تكمل الحديث يا ابني ما لازم يكمل الكلام صدقوني كلام يخزي يخزي كل إنسان مؤدب يقوله نبي رايح السوق ويعمل استغماية مع عيل والراجل يمكن ظهره من صدر النبي يا دي المصيبة الكلام ده موجود في السيرة الحلبية جزء 3 صفحة 441 ونقله فتح رضوان في كتاب الثائر الأعظم صفحة 140 ثم هل هناك مساواة بين الرجل والمرأة؟ المرأة ناقصة عقل وناقصة دين صح؟ دي مساواة؟ لا المرأة قال عنها النبي كالكلب والحمار نعم.
كل واحد منها ينقض الوضوء نعم.
طيب والمصيبة الأكثر المرأة كالشاه والفرس وكلها تركب ايه قلة ال- زواج الرجل من أربعة نساء والمرأة تتجوز كام ملهاش سورة النساء فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم طب فين المساواة فيش شهادة المرأة في الإسلام سورة البقرة 282 واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان تفسير القرطبي يقول شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
بس ده مش معناه ان شهادة اربع نساء بشهادة رجلين لا ما لازم يبقى راجل في النص نعم.
عشان خاطر يجبر الموضوع ما نعم.
راجل ويفك التاني باثنين ستات لكن يفك الاثنين باربع نسوان ما ينفعش ده ما ينفعش ما تمشيش ويقولون مساواة نعم.
ميراث المرأة سورة النساء آية 11 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن غرائب أنا ب- يعني بحب أفكه شوية بس بالشريعة فكاهة بس فكاهة مش أنا مش بنتقد أنا بعمل بس فكاهة صغيرة يقول لك إيه في مشكلة ونشأت عندهم يحكيها القرطبي يقول إيه نعم أجمع العلماء على أن الخنثى ويفسر الخنثى هنا يقول لك إيه الخنثى هو من كان له فرجين فرج امرأة وفرج رجل بالمبالي منهما طب وده يورث إيه بقى قال لك فيمرس فيورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث مرأة نص المصيبة الأكبر طب لو بي- بيبول من ناحيتين لو بيبول من ناحيتين مشكلة لا برضه ما سابوهاش القرطبي وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنثى يورثه من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن ايهما سبق يعني اللي يسبق لو بال من ده قبل ده يبقى ياخد من راس الراجل أو قال فان بال منهما معا فنصف ذكر ونصف انثى كلام مش مضحك كلام يعني ذنبه ايه الراجل اللي اتخلق كده يعني ما- مش فم بياكل وعنده احتياجات ومصايب سوداء ليه بس كده يا جماعه ليه ليه بس كده هل هذه قوانين يعطيها إله عادل ومنصف؟ يا عزيزي الفاضل فكر هل أنت ماشي في الطريق الصح ولا في طريق الضلال؟ ده السؤال نعم هل هناك مراعاة للحريات في الإسلام؟ حرية الاختيار وتقرير المصير سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله تآمن ولا نقتلك؟ طب ما تسيب له حرية الاختيار يآمن أو ما يآمنش هو حر وربنا اللي يحاسبه لا يآمن ولا أقتله في صحيح البخاري يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله طب ما تسيبهم لاختيارهم لا ما عندناش اختيار هو القتل وخلاص يا يبقى مسلم يا يتقتل طب والمسلم عنده حرية السؤال يقدر يسأل في حرية للتعبير لا سورة المائدة آية 101 لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم تسألش طب الموضوع ده مش فاهمه هي كده طب اللي عايز الموضوع ده يخش دماغي ما يخشش خش بالعافية هي كده اوعى تسأل عشان لو سألت حصل لك مش كويس طيب افرض ان واحد كان مسلم مفكر وعايز يرتد مسيحي واسلم ولقى ان الحكايه مش زي ما قالوا له وعايز يرتد نعم في موطئ ابن مالك حديث 559 يقول من غير دينه فاضربوا عنقه ليه ما فيش حرية هو كده احبائي هذا هو الإسلام وهذه المسيحية من جهة المساواة هل فعلا إله غير عادل إله لا يساوي بين البشر وبين الطبقات وبين الأجناس وبين الرجل والمرأة أنا كل المشكلة اللي أنا عايزكم تفكروا فيها هل الشرائع دي بتبقى جاية من إله عادل ولا جاية منين بس فكر وأوصل لنتيجة وأصلي معك إلى الله أن ربنا يرشد كل إنسان إلى معرفة الحق يا رب يسوع المسيح أسألك أن ترشد الجميع إلى طريق الحق ليعرفوك ويعرفوا أنك كامل الصفات في عدلك وفي مساواتك بين البشر اشرق بنور معرفتك في قلوب السامعين والمشاهدين واجذب من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله ولك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد آمين آمين آمين شكرا وتسابون إيش حبيبي؟
آه، ادمن الرب يبارك حياتك آه، عندنا 14 دقيقة فاضلة من وقت البرنامج يا ريت أكبر قدر ممكن من الأسئلة وفي صلب الموضوع يا ريت وفي صلب الموضوع اتفضلي الميكروفون مع حضرتك ونبتدي الأسئلة
شكرا جزيلا يا احمد أهلا بيك.
وحاضر وبتمنى ان احنا نقدر آه، ناخد اكبر قدر من الاسئله فعلا اتفضل ايجيبت معاك المايك تمام
سلام رب المجد لجميعكم ان شاء الله يكون الصوت آه، واضح آه، عظيم.
سلام ليك يا قدس ابونا زكريا مرحبا.
آه، سلام ومحبه للاستاذ احمد أهلا ازيك بيك، أهلا يا وسهلا.
عزيزتي حنا آه، يا ابونا لما آه، القران بيقول لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى مهم.
إيه، في الحالة دي أنا بعترض على كلام على كلام قدسك يعني إيه، آه.
إيه، القرآن ما فيهوش مساواة إيه، معاك الماك يا حنة
آه يا عزيزي الفاضل هو فعلا آه، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى وإذا كان الكلام ده صحيح وما هوش منقوض وما هوش منسوخ وما هوش مفسوخ بنحب نعرف إيه موقف بقية الشعوب من الإسلام نعم لقينا ان اليهود اتقتلوا في خيبر وفي بني النضير بني قينقاع وبني قريظه ولقينا قتل النصارى واليهود قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله من الذين اوتوا الكتاب نعم من اليهود والنصارى فاذا هل الكلام متناقض هذا هو الواقع نعم كلام القرآن والأحاديث متناقضة دائما بعضها اللي بيسموه قضية الناسخ والمنسوخ وتلتين القرآن ناسخ ومنسوخ وأكتر من آه، تلات أرباع الأحاديث ناسخة ومنسوخة زي ما شفنا في برنامج آه، أسئلة عن الإيمان نعم اتفضل آه، سؤال الس- ثاني السؤال اللي بعديه لو سمحت يا admin وقدامنا 12 دقيقة
آه، حاضر ومعلش آه، آه، حصل آه، لخبطه في الدور آه، اتفضل True Face معاك المايك
يا مرحب
مساء الخير يا أستاذ أبونا مساء الخير الادمن كلكم أهلا يا ابونا انا كنت عايز اسال بس في سؤال آه، بالنسبه للمساواه بين الرجل والمراه أي.
آه، مع آه، رساله بولس الرسول لاهل افسس آه، 5 ايه 23 ان الرجل هو راس المراه صح.
كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه صح فكده يبقى الرجل آه، له ميزه اكبر من المراه ما فيهاش مساواه كامله آه.
مع العلم ان يعني اعضاء الجسم آه، فيها تساوي يعني لا لا اليد مش احسن من الرجل يعني أيوة.
و- ودايما بي بي آه، يعني خضوع المراه للرجل وان المراه المراه تهب تهب نفسها لرجلها مع اضافه ان الرجل بيحب المراه اكتر فارجو أيوة.
التوضيح آه، شكرا جزيلا لاجل ملاحظاتك الطيبه الكتاب لما بيقول لان الرجل راس المراه ليس في سمو القيمه لكن في التنظيم الاسري نعم.
فالقيمه ليس الرجل من دون المراه ولا المراه من دون الرجل واحنا ما عندناش ناسخ ولا منسوخ لان الناسخ والمنسوخ اختصت به امه الاسلام نعم لكن الباقي ما عندوش ناسخ ولا منسوخ فاحنا ما عندناش ناسخ والمنسوخ لكن تتفهم آه لا لا فرق بين رجل ولا امراه لا هذا دون ذاك ولا ذاك دون هذا لكن الرجل راس المراه من حيث التنظيم والمسؤوليه نعم المسؤول يا مسؤول آه، اضرب لك مثل بسيط رئيس الجمهوريه راس الدوله صح نعم
هل رئيس الجمهورية في قيمته البشرية أعظم من أي مواطن غلبان حتى غفير صغير واحد أمام القانون واحد نعم لو أجرم رئيس الجمهورية بيحكموا أديك شايف صدام قاعد زي الأرنب كان رئيس جمهورية مال الدنيا نعم ايوه ما هوش احسن من الغفير والفقير النهارده الفقير احسن الغفير احسن منه فاذا لما يقول راس فهو التنظيم والمسؤوليه والعمل نعم لكن مش معناه التفاوت في القيمه رئيس الجمهوريه مش معناه ان قيمته الانسانيه والبشريه اعظم من قيمه المواطنين الباقيين نعم لا ده ده مجرد سؤال آه، تشبيه بيوضح الحقيقه واشكرك يا عزيزي الفاضل
شكرا أستاذ بونا آه، السؤال اللي بعديه لو سمحتي اتفضل يا admin آه، وعندنا دلوقتي 10 دقايق في الحلقه
شكرا يا احمد آه، حاضر Egyptian Prince اتفضل معاك المايك
سلام المسيح معاكم ونقبل الأيادي يا قدس أبونا يا اهلا وسهلا سلام حبيبي للأستاذ أحمد مقدم اهلا البرنامج.
وسهلا اهلا بيك مرحبا.
اهلا وسهلا أنا أبونا بيقول إن هم خدوا مننا الجزية بدل ما يجندونا في الجيش الإسلامي آه يا حبيبي وده كان حماية لنا وفي تكريم لنا كمان اه صح إيه رأيك في جميل.
الموضوع ده؟
صح.
المايك مع أود اشكر محبتك يعني من من الكلام اللي بيتقال طبعا آه للسياسه يعني كلام للسياسه طيب لو كانت الجزيه تكريما لو كانت الجزيه تكريما نص الايه ما بيقولش كده يقول حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرين مكرمون آه هي ايه صاغرين مش مكرمون لا مش هتكرر آه آه، هنا بقى كلام ازاي يضحكوا على دقون الناس ويقولوا لهم ان الجزيه تكريم طب منطوق الايه القرانيه يقول غير كده حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وبيفسروها صاغرون اذلاء تفسيرها اذلاء نعم
وعارف كانوا بيعملوا ايه صاغرون دي لما واحد مسيحي يكون جاي بالجزيه ما يجيش راكب حمار يجي ماشي على رجليه نعم.
ليه ده من ضمن الذل واول ما يدخل الدوار عشان يدفع الفلوس للوالي مكتوب كده في الوثيقه العمريه يمسكوه من قفاه ويتلتلونه تلتله يقعدوا يرجوا فيه كده ويزقوه طب ليه قال بنزل له وبعدين يجوا من على قفاه والدع بالقلم على قفاه اها طب ليه بتلدعها على قفاه ده الراجل جايب الفلوس وجاي ما فيش مشكله يعني لا بنكرمه لا ده احنا بنزله
نعم.
يعطوا اليد- الجزيه عن يد وهم صغيرون ليه الناس دولت آه، ما بيواجهوش الواقع يعني انا بستغرب قوي ليه ما بيواجهوش الواقع ويشوفوا الحقيقه ويفكروا فيها إيه؟ ليه دايما يحطوا راسهم في الرمل زي النعامه ويحاولوا يبرئوا المواقف يا عم احنا في القرن الحادي والعشرين يا احبائي المسلمين وجه الواقع وفكروا فيه واقعيا جزية كرامة ولا جزية مذلة يعطوا له الجزية عن يد ومصار يا ريتك تفكر وإذا كنت أنا غلطان ناقشني كلمني ابعت لي قول لي لا لا لا ده احنا عندنا وثيقة من الرسول بتقول كرموهم وشيلوهم على كتافكم وارفعوهم لفوق وارموهم على الأرض الجزية يعني جزية وعبودية يعني عبودية لكن فين إلهنا الوثيقة؟
حررنا فلا نكون عبيد لأحد فين الوثيقة دي اللي اللي اداها الرسول انا بقول يجيبوا لنا يدعوا المره الجايه انت صدقت برضه أي.
السؤال اللي بعديه لو سمحتم مم.
آه، شكرا يا احمد وجالي سؤال على البي ام بيقول هو انتوا عايزين تساووا المرأة بالرجل آه، في حق الزواج من مثنى وثلاث ورباع وما ملكت يمينها آه، شيء مستحيل بالنسبة لاخواتنا المسلمين ان ده يحصل آه، ايه رأيك يا بونا معاك المايك لا هو, هو احنا لما نتكلم عن المثنى والثلاث والرباع وما ملكت الايمان آه نبقى عايزين نخلي الستات برضه يعملوا كده لما احنا معترضين على المبدا من اساسه فيبقى طبعا لا مش عايزين نساوي الستات في الغلط والخطا لا لكن الصح ان احنا نعمل ايه نصحح الخطا نعم زي الحرب والخدعة يعني بقى نبطل الحرب عشان ما نعملش الخدعة نعم نعم وكذلك أيضا في هذا الزواج في هذا الزواج احنا نمشي صح من البدء خلقهما ذكرا وأنثى نعم.
لذلك يترك الرجل امرأته ويلتصق ب يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق ب امرأته ويصير الاثنان مش ال- ال- الجماعة لا يصير الاثنان جسدا واحدا فيبقى الأفضل جدا تصحيح هذا التشريع واعتباره أنه ليس آية قرآنية وليست منزلة من إله يحترم الإنسان ويحترم الشريعة التي وضعها شريعة الكمال وشريعة الزوجة الواحدة إذا لتبطل هذه الشريعة على أساس أنها ليست شريعة إلهية إطلاقا فتبطل وتتحول وتبقى شريعة الزوجة الواحدة
عائشة الحميراء أم المؤمنين لم تتزوج مثنى وثلاث ورباع ولكن كان لها ما ملكت أيمانها ماذا تقول في ذلك؟
آه، يعني آه، أمهات المؤمنين ما تسئش إليهم أنا لا أسيء أنا أسأل تسأل أنت تسأل نعم طيب وفضيلة آه، الشيخ القرضاوي يجيب ونتمنى ان الكلام ده يوصل له انا فاكر آه، قريت آه، حديث آه، يقول عن عن عن عن عن عن زيد رضيع عائشة عن زيد رضيع عائشة فعندها ملكات وعندها أبناء وربنا مبارك لها قوي لكن خلينا في الموضوع ده الزواج نحن لا نقول بحق المرأة في الزواج من أكثر من رجل لا نقول هذا ولكننا نقول أن يلتزم الرجل بحق الزواج من امرأة واحدة والاثنين واحد ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب لكن الاثنين واحد آمين مم.
آه، سؤال أدمن تاني؟
عندنا ثلاث دقايق يا ريت آه، سؤال أخير
آه، حاضر يا احمد اتفضل غليون معاك المايك
سلام المسيح يا قدس ابونا ربنا يباركك سلام المسيح لاخويا احمد انا أهلاً سؤالي بك بسيط يا جدا أستاذ.
يا ابونا أي.
كيف يقول الله على خلقه قردة وخنازير ويشبههم بالانعام وكالحمار كيف يكون هذا كلام الله الذي جعل الانسان على صورته ومثاله اتفضل معك المايك يا اخويا احمد
لا يمكن أن الله يقول هذا لا طبعا لا يمكن أن الله يقول هذا الله يكرم الإنسان خلق الإنسان على صورته ومثاله لكن عشان كده نقول إن الكتاب اللي يقول قردة وخنازير مستحيل يكون من عند الله مستحيل يكون من... خليها صريحة كده احنا في القرن العشرين قرن المواجهة والمصارحة والحقيقة في الصراحة راحة فلازم الانسان يبقى واضح وانا بقول الكلام ده خايف على احبائي المسلمين اللي بيتبعوا الدين الاسلامي وبيتبعوا هذا القران وفاهمين انه دين سماوي وفاهمين ان القران كتاب الله المنزل فكر يا ابني في الحاجات دي كلها ودور عليها وتشوف عشان تتحقق بذاتك ان كان القران هو كتاب الله وان كان الاسلام هو دين الله وارجوك تيجي تقول لي انت وصلت الى ايه وان شاء الله نيجي نسمع اختبارك بعد هذا البحث الطويل امين, آمين. شكرا جزيلا اتفضل شكرا وتسابون اعزائي المشاهدين احبائي من المسلمين اسمع هذه آية من سورة البقرة وهي آية رقم 87 من سورة البقرة وهي سورة مدنية وعدد آياتها 286 آية ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون يا ده انت رجعت لأصلك يا ابني أعوذ بالله ضع الحدث الأول مع الاسم الأول والحدث الثاني مع الاسم الثاني واعقلها إخواني من المسيحيين في مصر وخصوصا في مصر حبوا بناتنا وحافظوا عليهم احنا من طبيعة اتحطينا فيها اننا من عادة شيم versus honor culture اللي هي العادات الفخر ضد العار كده احنا بنخوف البنت لو حصل لها حاجة خليها تيجي لبيتها عشان تلاقي فيه الأمان ما تخافش من بيتها حسسوها بالأمان في البيت ما تخوفوهاش لو حد ضرها بحاجة هتلاقي دايما حضن المسيح مفتوح لها في بيتها حافظوا عليهم ادوهم الكتاب المقدس علموهم الكلام المسيح بيقول ايه علموهم ان ليهم خلاص في المسيح وما لهمش خلاص في اي حتة تانية وما فيش حاجة اسمها عار إلا إننا نترك المسيح وإننا نركش صليب المسيح شكرا شكرا أتسابونا على الموضوع الرائع واكتبوا لنا اكتبوا لنا تعليقاتكم اكتبوا لنا أسئلتكم إذا كنتم محتاجين كتاب مقدس إذا كنتم محتاجين معلومات عما تحدثنا به في الحلقة ابعتوا لنا ونرد عليكم صلواتي لكم وإلى اللقاء آمين